مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين نكمل تاملاتنا في التجربه على الجبل السيد المسيح سمح للشيطان انه يجربه بيقول فبعدما صام أربعين نهارا وأربعين ليلة جاع أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال له إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا فقال له مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله بيقول بعد ما صام أربعين يوما وأربعين ليلة جاع أخيرا صدقوني أقوى ما في الصوم جسديا هو الجوع في انسان بيصوم للظهر للعصر للمغرب وما بيجوعش ما يشعرش بقوة الصيام غير لما يجوع الإنسان لما بيجوع بيتضع ويشعر بضعفه وصلاة الإنسان وهو جائع أقوى من مئات الصلاة وهو شبعان ولذلك صلوات الصوم وصلوات اسبوع الالام بتكون اكثر روحانيه لان الانسان جائع الانسان الشبعان انسان منتفخ وشاعر بقوته لكن الانسان الجائع انسان منسحق وشاعر بضعفه السيد المسيح جرب الجوع جاع اخيرا فترات التامل الطويله ما كانتش بتخليه جسديا يشعر بالجوع ولكن اخر احتمال الجسد انه جاع اخيرا هذا الجوع نوع من انواع اخلاء الذات بالنسبه له وهذا الجوع يدل على انه كان من الناحيه الناسوتيه كاملا في ناسوته وهذا الجوع يدل على انه لم يستخدم لاهوته من اجل راحه ناسوته صحيح لاهوته متحد بناسوته ولكنه لم يستخدم هذا اللاهوت من اجل راحه الناسوت فبقي الناسوت يجوع ويعطش ويتعب دون ان يحميه اللاهوت من ضعفات الجسد هذه السيد المسيح في جوعه يدل على انه صاحب السلطان الذي لم يستخدم سلطانه من اجل نفسه ولا من اجل راحته لانه كان قد اخلى ذاته من هذا السلطان الشيطان لا يرحم لما لقاه جاع جاء يجربه وهو في فتره الضعف نلاحظ عده ملاحظات هنا الشيطان حارب المسيح بالاكل كما حارب ادم بالاكل ولكن المسيح انتصر في تجربه الاكل بينما انهزم ادم ورد المسيح على تجربه ادم رد على انهزام ادم بانتصاره هو ادم حورب بالاكل هو وحواء واكل ولم يكن جوعانا ولا صائما أربعين يوما وأربعين ليلة والمسيح وهو صائم أربعين يوم وجعان انتصر في من هزم فيه آدم وهو شبعان الإنسان الصائم بيكون أقوى من الإنسان اللي واكل عنده قوة روحية في الانتصار على الطعام يعني الصائم يقدر ينتصر على الاكل وما ياكلش واللي واكل الصبح جايز ما يقدرش ينتصر لأنه أخذ قوة من الصيام وخبرة روحية الشيطان انتصر على آدم في الطعام وجعله يأكل من الثمرة المحرمة أما المسيح فحتى الخبز الحلال انتصر عليه وأن ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان آدم الأول انهزم في الأكل من ثمرة واحدة وكان بياكل مئات الثمار الأخرى أما المسيح فلم ينهزم مع أن ما كانش فيه طعام آخر الإنسان الأول انهزم على الأكل كأكل ولكن المسيح انتصر حتى على فكرة الأكل مش على الأكل على مجرد الفكرة مجرد الفكرة انتصر عليه الإنسان الأول سقط بالبطنة والإنسان الثاني انتصر بالنسك أو في النسك الشيطان فاكر ان المسيح زي ادم فبدا يجربه بالاكل ولكنه وجد امامه عنصرا اخر يرتفع فوق مستوى الاكل كله فوق مستوى الجسدانيه كلها تفكيره في الروحيات وفي الطعام الروحاني وليس في الماديات والطعام الجسداني الجزدانية التي وقع فيها آدم رد المسيح عليها بالروحانية التي عاش فيها قال الشيطان يجربه تقدم إليه المجرب وقال له إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا الشيطان غاوي سلطه غاوي سلطة إن كنت ابن الله استخدم سلطانك صير الحجارة خبزا أنت فكرك يعني تصيير الحجارة خبزا دي دي حاجة صعبة ده احنا ممكن نصير الحجارة أولاد لإبراهيم مش بس خبز أولاد لإبراهيم بجسد ونفس وروح مش مجرد خبز حاجة بسيطة لكن ما نعملهاش ليه؟ لأن احنا مش غاويين سلطان في ناس غاويين معجزات وغاويين عجائب ولما يمشي مع ربنا لازم يحول الحجارة خبز ولازم ينزل السحابة يركب فوقيها ولازم يخرج شياطين ولازم يعمل آيات وقوات المسيح قال لا مش هي دي الحاجة القوية صنع المعجزات الحاجة القوية هي الثبات في الله الآب جايز واحد يعمل معجزات ويروح جهنم قالوا له باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات وعجائب قال لهم اذهبوا عني يا ملاعين لا أعرفكم يا فاعل الاسم فاعل الاسم كانوا بيصنعوا معجزات وفاعل الاسم صنع المعجزات ما يخلصش انسان دايما انا بقول للناس ليست مواهب الروح هي التي تخلص الانسان انما ثمار الروح هي المتعلقه بخلاصه ثمار الروح مش مواهب الروح مواهب الروح مالكش فضل فيها دي موهبة من الله لكن ثمار الروح تدل على انك انت مشترك مع الروح القدس في العمل ان كنت ابن الله قل ان تصير الحجارة خبزا زي العيال الصغيرين فاكر دي زمان لما كانوا العيال الصغيرين الواحد يقول للتاني ان كنت ابن ملك قطع الورقة دي طب مش مقطعها وبرضه ابقى ابن ملك برضه يعني إن كنت ابن الله صير الحجارة خبز طب ولو ما صيرتش الحجارة خبز ما بقاش ابن الله نفس السؤال غلط لأنه أوقفها على شرط ومش صحيح ممكن أكون ابن الله ولا أصير الحجارة خبزا لكن الشيطان يحب السلطة يعرف أن البنوة لله معناها سلطة معناها سلطة قوة نفوذ عنجهية عظمة المسيح وهو ابن لله كان جائعا على الجبل ولم يسمح لنفسه بالشبع ولم يسمح لنفسه بالاكل ولم يمنع هذا من كونه ابنا لله انت فاكر اني لا اكون ابن لله غير لما الصوت من السماء يقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت والروح القدس يظهر كحمامه فوق راسي ويوحنا المعمدان يشهد لي ابدا انا اكون ايضا ابن لله وانا في القفر وفي الجبل وجعان وتعبان مش اكون ابن لله لما اوجد في فردوس زي ادم ده انا اكون ابن لله وابنه الوحيد وانا في القفر وفي في الجبل وفي الارض الجرداء في ناس يفتكروا انهم ما يبقوش اولاد الله غير لما يبقوا في الفردوس أهو آدم كان في الفردوس ولم يعبر عن بنوته لله والسيد المسيح كان في القفر وكان الابن الوحيد مش المظاهر البرانية إن أنا أكون في الفردوس ولا في القفر ولا أكون متمتع بكل الخيرات ولا أكون جعان واحد يفتكر أنه لما يكون ابن لله لابد الله يفتح له قوة السماء ويغدق عليه من الخيرات حتى يقول كفانا كفانا ما يبقاش ابن لله غير لما يكون عنده سلطان يحول الحجارة خبز عشان ايه ممكن نبقى ابن الله أبناء لله وإحنا لا نملك شيئا كفقراء ونحن نغني كثيرين كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء المظهرية بتاعت الشيطان دي المسيح حب يحطمها على الجبل ولذلك الشيطان وجد نفسه امام كائن اخر قوي ما بتهموش المظاهر الصغيره دي اللي الشيطان بيبحث عليها قل ان تصير الحجاره خبز وافرض يعني حولنا الحجاره خبز دي هتجرى ايه سيبك من الشغل الصغير ده احنا مش بتوع مناظر ولا بتوع مظاهر ولا عايزين نعمل معجزات ولا يهمنا الحاجات دي كلها انا عايز اعلمك الطريق الروحاني ليس بالخبز وحده يحيا الانسان بل بكل كلمه تخرج من فم الله انت هزمت ادم الاول لانك جيت له من الناحيه الجزدانيه الشجره جيده للنظر وبهجه للعيون وشهيه للاكل وانا لا يوجد شيء من اطعمه العالم كله بالنسبه لي لا جيد للعيون ولا شهي للاكل ولا تهمني الحاجات دي كلها انت امام نوع اخر غير الانسان الاول انا عايز اكلمك عن الروح ليس بالخبز وحده يحيا الانسان بل بكل كلمه تخرج من فم الله والايه دي جايه من الاصحاح الثامن من سفر التثنية قال له ربنا جربك في البرية ومشاك فيها أربعين سنة ثيابك لم تبلى وكان بيطعمك طعام من السماء لكي يريك أن ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله الله الذي عال هذا الشعب في البرية وأعطاه طعاما سمائيا هنا على الجبل في البريه الاخرى نتذكر الطعام السماوي وما كان يرمز اليه المن نبقى في القفر كمان ونفتكر خبز خبز ايه وبتاع ايه ان كنت ابن الله قل ان تصير الحجاره خبزا البنوه لله ليس معناها التمتع بالخيرات انما البنوه لله معناها ان نشبه الله في صورته وفي مثاله ونسلك أولاد الله المسيح كان ابن لله وعايش في التعب الشيطان دايما يحاربنا بالحكاية دي لو كنت ابن الله ربنا يسيبك جعان على الجبل لو كنت ابن لله ربنا يسيبك في التجارب وفي التعب لو كنت ابن لله ربنا يحرمك من كذا ومن كذا ومن كذا ليه ربنا يعمل كده ليه اولاد الله يقعدوا تعبانين في العالم لا يا حبيبي اوعى تفتكر البنوة لله يعني التمتع بالخيرات البنوة لله هي أن تتعب من أجل الله وتبذل من أجل الله ليس أن تأخذ لما أنت تكون من جوه مستعد أن تبذل وأن تعطي ولا تطلب ولا تأخذ ربنا يغدق عليك لغاية لما تقول كفانا كفانا أنا عايز علاقتك بربنا تكون علاقة روحية مش علاقة مادية أو علمانية يعني ربنا يديك مركز في العالم يديك مادة يديك خيرات من خيرات العالم مش هو ده مش معنى انك تبقى ابن لله لازم تاخد تاخد تاخد تاخد والا ما تبقاش ابن وربنا ما يبقاش اب لا ابدا انا كابن لله اتمتع بالله واعيش مع الله واثبت في الله وابقى في حضن الاب باستمرار ولا يهمني جعان ولا عطشان ولا عريان ولا تعبان ولا حاجه ابدا كل دي اشياء تافهه المهم ان احنا نعيش مع ربنا يوحنا الحبيب كان في جزيره بطمس منفي منفي من اجل كلمه ربنا وكان في الضيقه بيقول انا يوحنا اخوكم وشارككم في الضيقه لكن على الرغم من النفي وعلى الرغم من الضيقه وعلى الرغم من الاضطهاد والصبر كان متمتعا بالله وكان بيشوف الرؤى والاستعلانات ايه يعني نفي ايه وضيقه ايه وتعب ايه الشيطان عايز يشكك الانسان في محبه ربنا يشككه في محبه ربنا لو كنت ابن لله زي ما قال لادم بقى معقول تبقى انت ابن لله ويحرمك من حته ثمره زي دي طب ليه ما تاخدش منها وليه ربنا ما يديهاكش وليه تتحرم وليه ما تمدش ايدك وليه ما تستعملش حقوقك كابن في انك تاخد وتاكل طب مد ايدك كده وتشوف تبقى زي الله لو ما مدش ايدي وما اشعرش ابدا ان انا محروم من ربنا اهم حاجه اتمتع بيها ربنا نفسه مش خيرات ربنا دايما الشيطان يدقق على دي عطايا الله مواهب الله خيرات الله لكن ما يخليناش نفكر في الله نفسه احنا كاشخاص روحيين نتمتع بربنا نفسه نتمتع بالله بروح الله بمحبه الله بقلب الله مش بالخيرات والعطايا والاكل والشرب والثمره والجنه لا الشيطان على الجبل وجد امامه فكرا جديدا ليس بالخبز وحده يحيا الانسان طب ليه قال ليس بالخبز وحده لان الخبز ده طعام للجسد والانسان ليس جسدا فقط لو كان جسد فقط يبقى بالخبز وحده يعيش لكن ما دام جسد وروح يبقى الروح تحيا بكل كلمه تخرج من فم الله ننتقل من المستوى الجسدي ونخش في المستوى الروحي لذلك الشيطان ما قدرش يرد على المسيح لأن المسيح نقله من المستوى الجسدي إلى المستوى الروحي يجي واحد يقول لك ده أنت تبقى ابن الله وقاعد مريض في البيت تقول له إيه يعني مريض؟ أنا بتمتع بربنا وبمحبة ربنا وبملكوت ربنا وعايش في حضنه الأبوي مرض إيه وبتاع إيه سيبنا من الجسد ودخلنا في الروح نقلته نقلة المسيح في الكلمة دي نقل نقله من المستوى الجسداني إلى المستوى الروحاني إن كنت ابن لله قل أن تصير الحجارة خبزا البعض بياخدها بمعنى آخر إن كنت ابن لله وعايز تمشي الرسالة بتاعتك قل أن تصير الحجارة خبزا املى العالم من الخبز يمشي كلهم وراك والرسالة بتاعتك تمشي مظبوط وتبقى ملكت بالخبز لا خبز لا أنا مش هملك غير بكلمة الله بالملكوت السماوي الروحاني كل كلمة تخرج من فم الله لكن قد الناش خبز يبقى معناها ان انا همشي في المستوى الاجتماعي وليس في المستوى الروحي ما هو في طوائف بتعمل كده عايز تكسب الناس وتضمها اديهم معونات اجتماعية اديهم اكل اديهم شرب اديهم خبز ينضموا ليك اديهم ملابس اديهم فلوس ينضموا ليك جايز ينضموا ليك لكن لا ينضمون للملكوت اطلاقا ويبقى انت بتدور على نفسك كطائفه مش بتدور على ملكوت الله واحنا برضو لو خلينا علاقتنا بالفقراء مجرد علاقه خبز يبقى وقعنا في التجربه دي لان جايز يجي الانسان ويكذب علينا علشان ياخد خبز ويحتال علشان ياخد خبز ويألف كلام علشان ياخد خبز ونديله الخبز وروحه راحت جهنم ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان لكن معنى كده ما نديش خبز افعلوا هذه ولا تتركوا تلك لازم العناية الروحية قبل حتى العناية الجسدية نوعظ الشعب لغاية لما بيتعبوا وأخذوا التعليم الروحاني بعد كده ممكن ينضافوا بالخمس خبزات والسمكتين لكن ما يكونش الأكل هو الهدف ما يكونش الأكل هو الهدف ما نجذبهمش بالأكل عشان يجوا ورانا لكن يجوا في الأول ويسمعوا كلمة ربنا ولما الشمس تقرب أن تغرب وهم جعانين ممكن ياكلوا لقمه لانهم دلوا على محبتهم للروحيات فتبقى الحاجات الجسديه دي حاجات اضافيه لكن ليست الهدف المسيح رفض تجربه الخبز ورفض ان يؤسس ملكوت الله على الخبز رفض ان يؤسس الملكوت على الخبز نؤسس الملكوت على الجوع وعلى الصيام وعلى التعب لكن لا نؤسسه على الخبز لا بالنسبة ليه ولا بالنسبة للتلاميذ قال للتلاميذ لا تحملوا كيسا ولا مزودا المزود اللي بيحط فيه الزاد اللي بيحط فيه الخبز حتى وانتم ماشيين ما تاخدوش معاكم خبز الله قادر أن يقيتك في الطريق لكن ما, ما تفكرش أنت في الخبز الخادم اللي ربنا يدعوه للخدمة ويفكر في معيشته وكيف يأكل وكيف يقتات يبقى واقع في تجربة الخبز امشي انت مع ربنا وربنا يعطيك من نفسه لكن لا تطلب الخبز المزمور يقول ايه كنت فتى والان شخت ولم اجد صديقا تخلي عنه او فتيه له يلتمسون خبزا الخبز ده يجيبه ربنا لوحده لكن احنا ما نطلبوش لكن احنا ما نطلبوش لو كنت ابن الله قل ان تصير الحجاره خبزا استخدم السلطان لنفسك ولخدمتك هو في الحقيقة طريقة سهلة إن الواحد يستخدم السلطان الطريقة الأصعب هي الإقناع والرعاية والكرازة من مدينة لمدينة ومن قرية لقرية يكرز ببشارة الملكوت ويعلم ويقنع ويتوب الناس ويقدم لله شعبا مستعدا لكن سهل ان احنا نعمل معجزه وندي خبز والناس يمشوا ورانا كتير من الناس ربنا حرمهم من الخبز اولا لكي يختبر قلبهم من الامثله الجميله ارمله صرفه صيده ما عندهاش غير خبزه واحده كحكايه واحده تعملها وتموت وفي مجاعه وبعدين التجربة اللي جات لها سلمي الأكلة الوحيدة اللي عندك اللي ليكي ولابنك سلميها لإيليا واقعدي كده بلا خبز وقبلت هذا الأمر وسلمت الأكلة الوحيدة اللي هتاكلها هي وابنها وتموت فلما رأى الرب نقاوة قلبها ورأى إنها انتصرت على الخبز قال لها الدقيق لا ينتهي من بيتك ولا الزيت طول مدة المجاعة لأنك ارتفعت في فوق مستوى الخبز أملا لك بيتك خبزة لكن لو المرأة دي حرصت على الخبزة ما كانتش أخذت البركة هي انتصرت على الخبز أولا انتصرت على الخبز أولا الإنسان اللي عايز يمشي في طريق ربنا ينبغي أن يبحث عن طعامه الروحي أولا وليس طعامه الجسدي وإذا أخذ الطعام الروحي ربنا يملأ له كل حاجة المسيح لم يهتم بالطعام الجسدي فصام وجاع ولم يهتم بالجوع بأنه يصير الحجارة خبز وكان يقتات على كل كلمة تخرج من فم الله هنا نشعر بفائدة الشبع الروحي الإنسان اللي شبعان روحيا ما يهموش الأكل الجسدي والإنسان اللي جعان روحيا يجوع جسديا زي ما قلت لكم كتير ان احنا في اسبوع الالام بنتغذى بالالحان وبالقراءات وبالتذكارات المقدسه وبالطقوس الجميله عشان كده ما بنشعرش بالجوع ابدا لان احنا شبعانين روحيا والنفس الشبعانه تدوس الشهد يا ليتنا نكون نكون نفوس شبعانه بالرب نشبع من ربنا نشبع من ربنا طوبى للجياع والعطاش الى البر مش الى الخبز باستمرار عايزين ياكلوا من الخبز الروحاني من كل كلمه تخرج من فم الله هؤلاء يعطيهم الله شبعا عن العالم ما يحسوش باهميته انهم شبعانين بربنا اليوم اللي تقضيه مع الله في قراءات روحيه في ترانيم روحيه في تاملات في كلام الله واعمقها وتتغذى بهذه الوجبه الشهيه من الروحيات تشعر ان نفسك مصدوده عن خبز العالم قال له كده وباسمك ارفع يدي فتشبع نفسي كما من شحم ودسم مجرد يرفع ايده كده باسمك ارفع يدي فتشبع نفسي كما من شحم ودسم لذلك ابهاتنا كانوا يجوا في ايام الصوم ويصلوا القداس الكورولوسي والقداس الكورولوسي ده اطول القداسات يعني معناها بيقعد في الكنيسه مده اطول وقداس أطول طب بيحتمل إزاي وده صوم شبعان روحيا من جوه آبائنا القديسين اللي عاشوا في البراري وفي القفار وفي شقوق الجبال ازاي احتملوا الجوع والعطش والبعد عن الخبز كانوا شبعانين روحيا شبعانين بربنا ده يجي وقت الاكل ما يحسش ان فيه اكل ولا بعد اكل شبعان نفسه بتدوس الشهد العالم بيجري وراء الخبز وراء لقمة العيش لأنه لم يأخذ الطعام الروحاني ولذلك يشعر بالجوع القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين وهو طفل صغير وبيمشي ورا الراعي بتاع العيلة كان ياخد الطعام بتاعه ويديه للراعي ليه؟ لأنه كان شبعان بالصلوات وكان يصلي ويرفع إيديه يبانوا صوابعه كأنهم عشر أناديل منورة عشر شموع لأنه شبعان روحيا لحد الغروب أيضا مش شاعر بجوع وبيدي طعامه للرعاة وولد صغير عمره تسع سنين شبعان من جوه الإنسان الروحي يجد غذاء روحيا يشبع نفسه كل كلمة من كلام ربنا تبقى بالنسبة له مصدر تغذية عجيبة يجد فيها ألوان وألوان من الطعام الروحي وفرحان بيه فرحان بيه وجدت كلامك كالشهد فأكلته كلامه ده بيتاكل وجدت كلامك كالشهد فأكلته ده مش بس أنا أجد كلامك كالشهد فأكله ده أنا باكلك أنت نفسك ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب دوق ربنا واستطعمه وشوف حلاوته طب واللي يدوق ربنا ويستطعمه يهمه أكل العالم ما يهموش واللي يجد كلام ربنا كالشهد وياكله يهمه أكل العالم ما يهموش لما السيد المسيح تغذى بالمرأة السامرية وشبعت نفسه بخلاص هذه المرأة لما جه ميعاد الأكل والتلاميذ دعوه للأكل قال لهم لي طعام آخر لستم تعلمونه إيه الطعام ده؟ طعامي أن أفعل مشيئة أبي الله يبقى صنع مشيئة الله ده طعام تلاقي واحد خارج لخدمة وبيبحث عن نفس ضالة أو بيبحث عن حل مشكلة يبقى شبعان يقولوا له جه ميعاد الأكل كله يقول أنا فاضي الأكل استنوني شوية إيه الحكاية؟ شبعان طعامي أن أفعل مشيئة أبي ولذلك لما المرأة أشارت إلى الماء العادي اللي بيتشرب بتاع بئر يعقوب قال لها لا ده هناك ماء حي من يشرب منه لا يعطش الى الابد الماء بتاعك ده من يشرب منه بيعطش ايه الحكايه في ماء في غذاء من نوع اخر ليتغذى به اولاد الله الماء الحي طب والماء العادي لا ما فيهوش حياه احنا عايزين في التجربة على جبل نشوف ايه هو الغذاء الروحي السيد المسيح أربعين يوم على الجبل جاع أخيرا طب ليه ما جعش أثناء الأربعين يوم في غذاء روحاني طب ليه جاع أخيرا لئلا نظن أنه بلا جسد ولم يشابهنا في الطبيعة البشرية فجوعه كان دليل ان له طبيعه زي طبيعتنا لكنها ممكن ان تتغذى وتحت بالروح وتحتمل الجوع زمانا طويلا يا ريت كل واحد فيكم يقول ما هي الاغذيه الروحيه التي اقدمها لنفسي وهل انا فعلا لما بشوف كلمه ربنا بجد فيها هذا الغذاء ولا اقرا وانا متضايق واقرا وانا سرحان واقرا بسرعه واقرا بغير تامل وبغير حراره وبغير شبع الذين يحبون الكلمه يجدون فيها لذه تفوق لذه الاطعمه الجسديه الذين يحبون الكلمه يجدون فيها لذه اي كلمه كلمه ربنا في الكتاب المقدس سير القديسين دمار اسحاق بيقول شهيه هي سير القديسين او اخبار القديسين مثل الماء للغروس الجدد بتغذي زي الماء للغرس الجديد شهيه هي اخبار القديسين في انواع كتيره من من الغذاء بيتغذى بيها الانسان ده بيتغذى بالخبر الطيب يقول الخبر الطيب يسمن العظام بيشبعه ولذلك سمي الانجيل بالخبر الطيب بشاره يعني خبر طيب الانجيل يعني خبر طيب لانه بيسمن العظام بيعطي شبع للنفس جربوا هذا الغذاء الروحي بس بطريقه كويسه واحد يقول انا اقرا الانجيل وما بستفدش لازم بتقرا بطريقه مش كويسه اقرا كده بحب اقرا بحب واقرا بلذه واقرا بصلاه قل اعطيني يا رب درس من الكلمه دي واقرا بشهوه لكلمات الله واقرا بتامل واقرا بفهم عندئذ تجد ربنا يعد لك مائده روحانيه يعد لك مائده امال احنا في السماء لما مش هناكل ولا نشرب امال هنتغذى بايه هنتغذى بالله نفسه ونتغذى بكلام الله ونتغذى بعشره ربنا ونتغذى بالروحيات ونجرب الغذاء الروحي ازاي موسى أربعين يوم على الجبل مع ربنا ما شعرش بجوع وازاي المسيح أربعين يوم على الجبل ما شعرش بجوع في غذاء لهذا الشيطان على جبل التجربة وجد نفسه أمام شخص آخر هو مش قادر عليه شخص شبعان روحيا وده جاي ينزل له الى مستوى الجسديات لقى المسيح مرتفع عن مستواه جدا وبيقول له كل كلمه تخرج من فم الله نلاحظ ان المسيح لما قال الكلمه دي الشيطان لم يجادله ولم يرد عليه ودور على حاجه تاني يعني شعور بان الموضوع ده خلاص ما ما فيهوش مناقشه هنقول ايه ندور على حاجه تاني لكن لحد كده مفيش مناقشه وكويس ان السيد المسيح يرد بكلام الله لان كلمه الرب قويه وفعاله ومثل سيف ذي حدين يا ريت نتعلم من التجربه على الجبل ازاي نرد بكلام الله ازاي كلام ربنا يبقى قوه في افواهنا ويبقى حجه عندنا ونستفيد منه نكتفي بهذا يتفضلوا نصلي